السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد في البداية بس تنويه ما زلنا في ايه اه احنا لسه جوه قصتنا يعني ما انتهينا من سلسلة قصتنا إلى الآن ولكن نعرج على مسألة الحب وكانت الفكرة ان احنا بس واحنا بنتكلم عن الحب ان احنا نخرج من الحب بقصتنا تانية يعني هي قصتنا وقصتنا جواها قصتنا فمش عايزكم تتلخبطوا وكنا كانت الفكرة ان احنا نتناول فكرة او قضية الحب من خلال شخصيات وعشان خاطر كده سميناها يوميات عاطف او عواطف مع احترامي الشديد لعاطف ومع احترامي الشديد لأي واحد اسمه عاطف أو والده اسمه عاطف أو في حد يعرفه في حياته اسمه عاطف ومع احترامي الشديد لعواطف إلا إن دي شخصيات رمزية أسماء رمزية فقط والقصة كلها رمزية يعني القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي هي كلها رمزية وهي قصتنا ممكن يبقى برضه فيها نفس الكلام هقوله تاني ممكن يبقى ليك نصيب منها 100% 90% 50% 30% 1% هو ليك نصيب يعني ليك نصيب وإن لم يكن لك نصيب إلا نصيب التعلم أو توجيهي فده برضه مش قليل عشان خاطر كده أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا عشان بعض الناس كانت بعتالي مثلا تنبيه مش كل الناس عندها نفس المشكلة صح؟ فممكن يبقى درس ما بيكلمش كل الناس هو أصلا ما فيش درس بيكلم كل الناس إلا حاجات معينة اللي كلنا متساويين فيها وإلا في حاجات كتير هتبقى متباينة مختلفة بيننا وبين بعض يعني لو اتكلمت عن الحجاب مثلا ما انتم مش هتطبعوا تطلعوا تلبسوا حجاب يعني مهما حصل تمام واتكلمت مثلا عن اي مثلا طاعة مثلا خاصة بالرجل او بالمرأة ما هو مش هيبقى يحصل نوع من انواع الاستبدال ولكن في قاعدة معرفية مفترض انها تكون عن تكون موجودة عند كل مسلم وانا ازعم ان موضوع الحب ده تحديدا كان يتناول بشكل احيانا غير واقعي يعني بيبقى فيه نوع من انواع الايه الغير واقعية يعني مش عايز أقول كلمة تانية بس هو فعلا شكل غير واقعي بيتناول بشكل مختلف ويمكن دايما في سننا البيضة اللي احنا عايشين فيها دي الواقع فعلا بيتطور وبيتغير بشكل كبير بيتغير وبيتطور بشكل كبير كبير ومفيش حد قادر يسيره الدنيا ماشية بسرعة بحد بشكل غير متوقع خليني اقول لكم مين عاطف الاول هو عاطف ده شخص مهذب جدا مؤدب او مش مؤدب قوي يعني زيه زي اغلب الشباب اللي موجودين له نفس طريقة الكلام له نفس الالفاظ عايش نفس نمط الحياة اللي ناس كتير عايشاها ما يختلفش عنهم كتير يعني تقدر تقول عليه هو شاب من الشباب زي الشباب بالظبط زي كل اللي في سنه مستواه المادي متوسط او مرتفع شوية مستواه الاجتماعي متوسط او برضه مرتفع شوية هو شخص في الجملة غير ملفت شخص في منه كتير في المجتمع مش شخص نادر عاطف نشأ في أسرة زي أغلب الأسر مش هقول المصرية دي كانت زمان زي أغلب الأسر المسلمة مش متربية على الحلال والحرام وما بتربيش ولادها على الحلال والحرام بقى عندها قيم وأعراف تانية بتحاول إنها تربي ولادها عليه لأن أغلب الأسر دلوقتي بقت خايفة من التطرف فبما إن, إن أنا مش عايزه يتطرف يمنة فأحاول أبعده عن اليمين شوية في الغالب ما بعرفش أظبطها في الغالب ما بعرفش اظبطها فبضطر ان انا اخليه متطرف الناحيه التانية يسرة ليه لان المجتمع اصلا هو مجتمع متطرف مع الاسف هما بيستغربوا ان احنا متطرف احنا احنا فعلا في افكار كتير متطرفه في المجتمع كتير كتير قوي سواء دينيه او لا دينيه وده الواقع بتاعك اللي مفترض ان انت تكون فاهمه وعايشه وبتحاول تتعامل معاه وبتصلح فيه قدر المستطاع ونسال الله عز وجل العفو والعافيه فكان عند عاطف في البيت ال- ال- كلمه العيب وما يصحش وملكش دعوه وانت هتغير الكون ويا حبيبي بس ان شاء الله ربنا يكرمك وتجيب مجموعه وتخش الكليه عشان خاطر انكل سامي في كندا هيجيب لك شغل زي الفل وهتبقى عايش حياه عادي هو عاطف شخص زي كل الناس ما عندوش حلم معين الا ان هو يحاول ان هو يهج ويعيش حياته بالشكل اللي موجود اللي متعارف عليه من غير ما يغير اي حاجة زيه زي كل الشباب اللي في سنه عاطف اتخرج من المدرسة بتاعته اللي كانت ولاد بس و- وعادي كان هو شخص طول عمره هو في المدرسة نفسه يكون في مدرسة ولاد وبنات مش عشان خاطر هو آه، نفسه في البنات أكتر لا هو أصلا كان بيقابل البنات كل يوم عادي ما كانش فيهم أي مشكلة في الدروس أو كان بيقابلهم على باب المدرسة بتاعتهم وأحيانا في الزمن ده بيبقى قدام باب المدرسة بتاعته هو شخصيا في وقت المدرسة أو في غير وقت المدرسة وأحيانا وهم قاعدين في الفصل بيتكلموا في التليفون أو, أو على الواتساب مش مشكلة كبيرة بس كان زايط وسط الناس في مسألة إن إحنا آه لا الولاد ال- اللي بيخشوا مدرسة ميكس بيكون عندهم الكبت آه، آه، قليل لان بيكون بيتعامل مع الجنس الاخر بشكل آه، عادي فما بيخشش الكليه ما بيتفاجئش فهو كانت عاجباه فكره ان هو ي- يأصل لوجهه النظر اللي بيطبقها بره المدرسه مع ان الاسره عند عاطف اصلا كلها مختلطه ما كانش كانش عندهم اي مشكله ما كانش عادي كانت الولاد على البنات والرجاله على الستات زي ما بنقول كده الرجاله مع الرجاله والستات مع الرجاله برضه مش اي فرق بس آه، هو كان زايط زي ما بيقول في وجهة النظر دي عاطف اتخرج من المدرسة ودخل الكلية ولقى فعلا نفسه قدام مجتمع منفتح نسبيا بقى الفكرة ان انا ما بخرجش من المدرسة عشان خاطر اقابل البنت لا عادي هي معايا اصلا في الكل- في الكلية وابتدى ان هو يبص للناس بنظرة مختلفة وابتدت عين عاطف تقع على حاجات يمكن ما كانش بيشوفها كتير قبل كده بنفس الشكل ابتدت تقع عينه على الولد اللي قاعد مع البنت والولد اللي بيهزر مع البنت هزار آه، مش مظبوط والولد اللي على طول قاعد مع البنت نفس اللي آه، فا- عارفين آه، احمد وجيلان على طول قاعدين مع بعض احمد وجيلان فهو استغرب جدا احمد قاعد مع جيلان على طول مع ان احمد في ثالثه وجيلان في ثانيه بغض النظر عن ان عاطف في اولى بس هو كانوا معرفين ان احمد وجيلان قاعدين مع بعض دايما في السلم اللي ورا بتاع آه، اي حاجه بس دايما كانوا عايدين فعاطف ابتدى يبص للموضوع ده ايه هو الموضوع ده متكرر كتير ليه وابتدى عاطف يشتهي ان يحصل له حاجه زي كده ابتدى ان هو يخش في شلل ممكن يكون فيها بنات شويه كتير يعني آه، سهى ونهى آه، ماهي نور وماهي تاب آه، آه، من ده كتير ابتدى يتعامل مع بنات كتير بحيث ان هو يحاول يسد الحاجه اللي هو نفسه فيها مين شافه الاخ احمد والاخ محمود شافوا عاطف وهو بيمشي مع بنات ما كانش ما كانوش متعودين على ان عاطف بيعمل كده في البدايه راحوا قالوا له يا اخ عاطف احنا عندنا لقاء ايماني هيزود ايمانك فتعالى طبعا عاطف حس ان الاداء اوفر بشكل غير عادي ودي مش طبيعه حياه عاطف اصلا فطنس الشكل ده و... ولا تقبل ولا شيء شوية وهم جولوا أكتر من مرة ريحهم راح حس إن الناس دي فعلا بتتكلم بشكل مختلف تماما عن المجتمع اللي هم عايشين فيه فقرر إن هو يسأل حد تاني ابتدى يتكلم مع أكتر من حد من صحابه وكان كل الناس متربية في نفس البيوت بتاعت عادي وعيب وما يصحش ومفيش مشكلة نفس الشكل لحد ما جت عينه على عواطف عواطف زي عاطف بالظبط ما تختلفش عنه في أي حاجة بنت مهذبة ومؤدبة كريمة ما بتلبسش حجاب شرعي سليم بس لابسة حجاب يعني طرحة جميلة اه قصتها باينة بس في طرحة اه بنطلون هيفرقع عليها لكن في بنطلون اه البادي ضيق بشكل فج لكن الحمد لله ان هو ان هو موجود فربنا يثبتها ابتدت تتعرف عليه من خلال الزمالة اللي موجودة وابتدى يحصل كلام بشكل عادي مكالمة من هنا نظرة من هنا عاطف ابتدى يستظرف البنت حست ان هو ابتدى يبقى اوفر اتخنقت منه شوية بعدوا عن بعض في اولى وعاطف لسه بيدور هما احمد وجيلان قاعدين مع بعض ليه مع ان السنة خلصت ودخلنا في السنة اللي بعديها والناس دي قاعدة آه، ممكن تكون قصة مضحكة شوية بس ده بيحصل لناس كتير جدا ويمكن احداث كتير من اللي قلتها موجودة في قصة حياة واحد مننا او في قصة واحدة او في قصص متفرقة لكن آه، انا عايز اطلع من من عاطف كل واحد العاطف اللي موجود جواك آه، في ناحية مسألة الحب يعني يمكن اكتر وقت بيجي فيه بيتطرق موضوع الحب ده آه، وقت دخول الكلية زمان كان بيحصل حاجات آه، يعني ممكن كلية دلوقتي ممكن الموضوع بيبقى بدري شوية ممكن مثلا في الابتدائي مثلا او play school بس زمان كان في الكلية فعلا فعلا دلوقتي ممكن يبتدي من اعدادي او ثانوي وده مشكلة ومصيبة كبيرة لكن خلينا نتعامل مع الواقع آه، أو اللي كان واقع أو مع اللي شبه آه، طبيعي ومتداول إن أغلب الشباب فعلا بيبتدي يبحث عن الشيء اللي هو نفسه فيه آه، بغض النظر عن ماهيته والإقبال الناس عليه بيتخيل إن هو هيعمل له نوع من أنواع الإشباع بغض النظر هو حاسس بالاحتياج ولا مش حاسس بالاحتياج زي ما زي ما يكون نفسك كده في ايفون 5 انت ما نفسكش في iPhone 5 عشان خاطر تلبي احتياجاتك انت نفسك في iPhone 5 لان في ناس اشترت iPhone 5 والناس واقفه طابور بتجيب iPhone- iPhone 5 يبقى اكيد انا لو جبت iPhone 5 هيحصل حاجه يعني اكيد اكيد مع ان ممكن لما تيجي تجيب ال- ال- ال- الموبايل مفيش حاجه يعني ما بيحصلش جديد يعني انت معاك iPhone 4 مثلا عادي جدا او ما معكش اصلا معاك البنانه بتاع زمان ده عادي جدا وماشي وشغال والدنيا زي الفل لكن انت بقى في نوع من انواع ان انا عايز من ده اللي موجود ده وساعات بيكون ده له واقع بيكون حاجة فعلا جوه الواحد فينا ان هو آه، محتاجها وبيدور عليها اللي هي ال- الحب ان يكون الانسان عايز يحب طيب خليني اقول ايه هو الحب طبعا انا وانا جاي انا بقول زوجتي وانا جاي في المسجد آه، بقول لها انا خايف فبتقول لي ليه خايف قلت لها عشان خاطر انا جاي اقول كلام عادة لا يقال في المساجد آه، آه، لازم تروح محاضرة والمحاضرة يكون فيها راجل والراجل تكون خلفيته غير إسلامية وبيتكلم عن الحب وأنا بذاكر الأسبوع ده عن حاجات موضوع الحب كمة كمية الناس اللي عايشة في الحياة الأوفر آه، دي غير عادية الناس حسساني إن آه، انت يا ابني لو قاعد كده طول حياتك يبقى انت هتموت في خلال خمس دقايق لان الناس مش هتستحملك اصلا انت over over جدا الحب مش كده اللي انت بتعمله ده fake موت يعني ف لكن في الجملة ال- استحملوني و... وزي ما انتم ممكن تكونوا مش متعودين انا برضو كمان مش متعود ايا كان هو ايه حب ايه تعريف الحب اصلا من تعريفات الحب او التعريفات العشق لان الحب في ذات نفسه مش هنقدر نقول ان هو حاجه غلط بس اما يصل الى درجه العشق ان هو يكون حب مبالغ فيه هو ده اللي احنا هنقدر نقول ان هو غلط بس خلينا نتساهل في الكلمه لان هي الكلمه اللي بتتقال دلوقتي ايه آه، الحب مش هقول كلمة عشق وخلينا نقول ان احنا فرقنا بينهم في البداية لان انا لو كملت بكلمة عشق ممكن واحد يحس يقولك ايش الراجل اللي طالع من سنة 900 هجريا ده عشق ايه انني اعشقك كده يعني لا ده انت مش هكمل معاك لا خلينا نتكلم باللفظ الدارج اللي احنا بنتكلم فيه فتعريف آه، آه، آه، الحب مثلا حالة ذهنية لنوع من الاتصال والتواصل ان هو ايه يعني حالة ذهنية يعني حاجة موجودة في ذهنك تصور انت موجود عندك ادى لاحتياج للاتصال بينك وبين شخص والتواصل بينك وبين شخص ومن التعريفات الشعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما أو شيء ما يعني مش شرط يكون انت الموضوع ده شخص لا يعني واحنا بنتكلم عن الحب دلوقتي هو اكثر من ان هو يكون تجاه شخص لا هو ممكن يكون تجاه شخص او تجاه مجموعة او تجاه جمادات مفيش اي مشكلة او تجاه شعور حتى تمام الشعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما أو شيء ما إن أنت تحس إن أنت بتروح له لوحدك فاكرين لما كنا بنبوظ العربية اللي كانت بنجيلنا في العيد ونطلع منها الموتور العواجيز اللي زي فين تمام الموتور تخلعه تلاقي فيه اتنين بقى حتتين جوه كده اهو مغناطيس فاكرهم يا لسه لاقي واحد امبارح آه، البتاع البتاعتين دول لو انت حطيتهم جنب بعض كانوا بيعملوا ايه يعني بينجذبوا لبعض او لبعض ازاي بشكل ذاتي تلقائي هما الاتنين دول مخلوقين علشان بعض خدين بالكم رومانسي جدا مخلوقين كده ينجذبوا لبعض بشكل تلقائي وقد ينظر يقول وقد ينظر إليه على أنه كيمياء متبادلة بين اثنين ليه؟ لأن فيه هرمونات بتفرز عند آه، التقاء فعلا أي اتنين بيحبوا بعض سواء كانوا متجوزين أو مش متجوزين بالمناسبة ومن تعريفات الحب اللغوية مثلا هو الأباب الشيء الجوهرة أعمق حتة في أي شيء ومن تعريفات الحب العشق اللي قالها أفلاطون قال هو انجذاب صادف قلبا فارغا جميل آه، ال- الأفلاطون ده التعريف ده اه انجذاب صادف قلبا فارغا ان واحد شاف حاجة جميلة حلوة انجذب ليها وحط تحت اللي جاي ده 100 خط وكانت ال... الاحتياج للحتة دي اصلا عنده ايه فاضية فكان هو شكلها حلو وشكلها جميل وجذاب فلما جت لقت مكان فقعدت هي دي انجذاب صادف قلبا فارغا ده اجمالا كده تعريف الحب طيب لو هو ده الحب شكله عامل ازاي قطعا لا شك هو شيء وجداني روحي فليس له شكل ولكن له علامات وبالمناسبة هذه العلامات سواء كانت لمخلوق أو كانت لجماد مثلا أو إنسان أو حتى كانت في حق الله عز وجل لو واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى أو حتى بيحب إنسان مخلوق أو بيحب جماد هتلاقي إن العلامات مشتركة دائما وخليني أقول لكم من البداية إن أنا دايما هتقول ربنا وغيره ربنا وغيره ربنا وغيره ربنا والبنت اللي أنت بتحبها أو ربنا والبنت اللي أنت هتحبها أو ب- ربنا والولد اللي أنت اللي أنت بتحبيه في الغالب محدش بيحب واحد صاحبه إلا في الزمن الأخبر ده يا رب اصرف عنا السوء تمام انما ليه لنتيجة اقولها لكم مسبقا لان القلب له طاقة القلب بيعرف يعمل حاجات معينة من الحاجات دي من الشغلانات دي ان هو يحب فله طاقة للايه للحب فلو استفرغ طاقته في الخالق لم يستطع أن يشرك معه المخلوق ولو استفرغ طاقته في المخلوق لم يستطع أن يشرك معه الخالق عشان خاطر كده فعلا لا يستطيع قلب أن يحمل أو رجل يحمل في قلبه أو امرأة تحمل في قلبها حب محرم في غير الله عز وجل وحب الله عز وجل ما تجيش لا، ما ينفعش هم أصلا لا يجتمع ما جعل الله لرجل من قلبين هو قلب واحد وله طاقة واحدة فأينما استفرغت أدت مهمتها وإلا يبقى احنا بنضحك وبنكذب عن نفسنا فالحب له أعراض عامة مع أي اتجاه منها مثلا الاهتمام والإقبال ان تلاقي اللي بيحب واحده مثلا آه، مهتم بيها جدا ودايما هو اللي يتصل بيها باي اتجاه كانت يعني ي- دايما يتصل بيها يقول لها إيه انت خلصتي المحاضره ولا لسه ومعرفش ايه وانا جبت لك على فكره الورق وهو اصلا بيشيل الماده عادي ما- ما عندوش مشكله بس هو يهتم بيها جدا او لو كان مثلا ضربة معاه بشكل إسلامي شوية ألو السلام عليكم إيه صليتي الفجر ولا لسه عادي لازم يسأل صلاة الفجر ولا- لأن هما بيحبوا بعض وهما آه، فعلا يا رب اعف عنا واهدينا وتوب علينا يا رب اللهم آمين أو يكون واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى فمهتم جدا ان هو يتعلم عن الله عز وجل وان هو يتعرف الى الله عز وجل وان هو يتعرف على صفات الله عز وجل وان هو يتعرض لرحمة الله عز وجل وان هو يكثر من الصلاة والإقبال عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أرحنا بها يا بلال أو لما كان يصلي وجاءت السيدة عائشة وقالت أتفعل كل أتصلي كل هذه الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا آه، شكورا فهو دائما مقبل سواء كان كده أو أن كان كده من علامات المحبة كثرة الذكر ان هو دايما يحب يذكر آه، آه، محبوبه بالمناسبة حتى لو شيء فتلاقي اللي بيحب العربيات قوي مثلا يقول لك شفت العربية المايبخ تحفة تحفة مش ممكن طبعا انا قاعد ايه المايبخ دي يعني ايه ال ايه ده ما تعرفهاش ده انت بداية قوي يا عم المتطور ماشي انت اصلا شوف عمرك شفتها في حاجه مع مع ده من جنبك يقول لك لا أنا شفتها على النت طب يعني ما تدفع الحظ ده انت اخرك keyboard وشاشه يعني انت ما عندكش حاجه يعني وفي الاخر شفت العربيه ال 7 series الجديده لا ما شفتهاش ايه ده بجد ايه يا عم هو من المعلوم من الحياه بالضروره ان انا اشوف ال seven series الجديده هتلاقي واحد تاني جاي يقول لك آه الافلام ال- آه، اليومين دول بقت آه، فين ايام زمان لسه كنت بتكلم مع حد فبقول له ايه فبضرب مثال عن نوال الز- آه، الزغ فقال لي انت قديم قوي اسماء مغنيين يعني فاللي جه في دماغي نوال الزغبي وما اعرفش ايه فقال انت قديم قوي يعني انت عايش من ايام آه، ما يعني ما من قديم مش معليش الابديت فكل واحد بيتكلم عن اللي بيحبه في واحد طول ما هو قاعد ناس صحابنا وكل واحد يعرف واحد طول ما هو قاعد بيتكلم عن فلوس هو بيموت في الفلوس بيموت في الفلوس فهو طول ما هو قاعد بيتكلم عن فلوس وفي كل واحد طول ما هو قاعد بيتكلم عن البنات وسواء بالذم او بالمدح ما هو في واحد بيموت في الفلوس ومعهوش فلوس فهو عمال يقول لك ايه الدنيا وحشة والزمن غدار آه المعرفش ايه والزهد واللي هو طول حياته عمال كان هو هيموت ويك- هو بيموت في ذكر الدنيا اصلا بيحب ذكر الدنيا جدا فيرضى بوجودها في حياته ولو بالذم مش مهم نفس الكلام مع البنات نفس الكلام مع اللي بيحب واحده يا ابني يلا بينا نروح كذا اكلم جيلان استأذن منها يا عم جيلان إيه انت اللي مش وقته كلم جيلان قول لها تمام او مثلا بلاش بقت محرجه اكلم جيلان استأذن منها دي وهو ماشي وبتاع ايوه انا رايح دلوقتي المكان الفلاني انت يا عم بتاخد اذن خلص تمام لازم يفضل كل شويه يتكلم وانا لما رحت كنت مع معرفش واللي بيحب ربنا برضه على طول بيتكلم عن ربنا مع الناس أو حتى مع نفسه سيدنا علي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في المجلس ومنهم آسف أكثر من 70 استغفارا في المجلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا الله واتوبوا إليه فإني أستغفر الله واتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله فاللي بيحب حد بيتكلم عليه كتير دائم الذكر من علامات المحبة عدم رؤية المنغصات والعيوب بتبقى هي اصلا البنت اصلا اصلا مشيسة ثلاث مرات وقلب على الصحراوي وواحد مشايل لها رفرف وجنب كامل ورشة أصلا ونفخة عند العجلات والواد يقول لك مش ممكن مش ممكن وانت تقول له مش ممكن ويقول لك مش ممكن وانت- يا عم مش م- اللي بيحصل ده مش ممكن تمام انت ايه يقول لك ده حاجه حاجه سبحان الله آه، سبحان الله خلاه وانت تقول اه سبحان من سخر لنا هذا ليه هو مش شايف مش شايف فيها حاجه وحشه خالص خالص وعلى الجنب التاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ومش حاسس بالألم شوف النبي صلى الله عليه وسلم والله دايما كان الواحد يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تفطرت قدماه ودم قدمه الشريف واحد بيصلي لحد ما جاله تشققات تعدي لا التشققات زادت لا تعدي لا دي زادت وبقت تنزل دم ما تعديش دي بقى ده انت لو عطست ثلاث اربع مرات وانت بتصلي هتسلم وخلاص على كده انا يا عم مش انت انت راجل صالح انما الموضوع بقى يبقى ما يشوفش الملخصات أربعة الرضا يبقى راضي قوي و- و- ومفيش مشكلة وعادي و- واللي انت شايفاه و- و- و- وما في- يعني اي اي اللي انت عايزاه انا راضي يبقى هما نازلين مثلا ي- ي- يشربوا حاجة او ياكلوا حاجة واول ما يقعدوا مع بعض في مكان آه آه، تشرب ايه لا اختاري لي انت تقوم مختار له نفس المشروب اللي شربوه المره اللي فات اللي هو اول ما طلع من المكان راح خد حقن Primperan لان هو كان مش قادر عايز يتقيأ كل حاجه ولا ده تحفه ده تحفه ده انا كنت لما شربته حاسس ان انا over جدا انا بصراحه بس ماشي وعلى الجنب الثاني هتلاقي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم وهتلاقي عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له واذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له عادي اي حاجه بتيجي بيقدر يتعامل معاها والدنيا كويسه تجد من علامات الحب الشوق ان هو نفسه بكرة يجي عشان خاطر نشوف بعض والجنب التاني هتلاقي أرحنا بها يا بلال اه انه يلا بقى الصلاة عايزين نستريح الجنب التاني هتلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيخير قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى يشتاق إلى ربه صلى الله عليه وسلم وكذلك العبد المؤمن ستة وآخر علامة التضحية فكده اللي بيحب هتلاقيه بيضحي بيضحي بأي حاجة مهما كانت التضحية دي ممكن تكلفه أحيانا هتلاقي البنت عندها استعداد ان هي تضحي احيانا بسمعتها بس ترضي الولد اللي بتحبه احيانا تلاقي الولد بيضحي احيانا بمستقبله بس يرضي البنت اللي بيحبها او يرضي نفسه بيضحي بيضحوا باي حاجه هي تبقى بنت محترمه و- وكويسه وبنت ناس وقاعده في كافيه مع واحد أ- حاجه عجيبه بصراحه حاجه عجيبه عمرها عملت كده ما عمرهاش عملت كده انما اتعلمت كده عشان خاطر تقدر تقرب من الولد اللي هي بتحبه لان اكتر حاجه بتميز الحب وبتغذيه القرب ان طول ما انا قريب من اللي بحبه طول ما ده بيغذي الحب اكتر ويخلي الحب يزيد اكتر على الجنب التاني ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هتلاقي بعض الناس بتضحي لله عز وجل من غير ما يفكر هو في ايه ايا كانت التضحيه حتى لو عاش في المجتمع بتاعه غريب يرضى بالغربة بل ويستلذ الغربة من أجل من أجل محبوبه دي كانت علامات للمحب طيب إيه حاجة الإنسان للحب هل الإنسان في احتياج لمسألة الحب ده قطعا احتياج الإنسان للحب يتحط تحت عنوان عنوانين أو يتحط تحته عنوانين مهمين جدا احتياج نفسي واحتياج جسدي احتياج نفسي واحتياج جسدي احتياج نفسي زي مثلا آه، آه، الاحتياج بالاهتمام ان انت نفسك تحس ان في حد مهتم بيك انت اصلا شخصيه ما حدش بيعبرها اصلا يعني بنت ما حدش بيعبرها هي هي خالص فهي نفسها يعني جيلان وبكينام ومريهان ومها وسهى ونهى كل واحده في واحده بواحد بيعبرها الا انا بدخل الكليه كده كاني كلهم داخلين بصندوق ورق نفسي حد يهتم بيا نفسي حد يسال عليا نفسي حد يحبني نفسي حد يهتم بيا في نفس الكلام الولد الولد اول ما يكبر كده اهو يخنشر تحس ان ابوه ما بقاش طايقه وامه بقت تتعامل معاه على اساس ان هو مخلوق لاستنفاذ الاموال الموجوده في البيت فيبتدوا ياخدوا منه موقف فايه اللي يحصل هيبتدي الولد يدور بره هو ايه ممكن يحسسه بالاهتمام من الاحتياجات النفسيه انه يحس انه شخص مرغوب فيه هو اصلا مش عارف يقعد في حته يعني اصحابه بيوزعوه ابوه وامه بيوزعوه كل الناس بتوزعه انا بقيت حاسس ان انا اكياس رمضان بتوزع في كل حته في نفس الوقت البنت حاسه انها بتتوزع كتير فلا انا عايز احس بالاهتمام عايز احس ان انا شخص مرغوب فيه عايز احس ان في تفاهم عايز احس ان في قبول عايز احس ان في تقدير ان حد بيقدرني عارف الولد اول ما يرتبط تلاقي كل عقد بتاعته طلعت عليه يا عيني على اللي بيرتبط بيها لازم تستأذني مني قبل ما ما تردي على التليفون وانا بتصل طب ما استاذن منك ازاي شغل دماغ عايز لازم تستأذني مني قبل ما تنزلي ولو ما ردتش عليكي ما تنزليش حاضر هي مؤدبه بقى حاضر ولازم لازم كل حاجة أطلع عقدي عليكي فيها لأن أنا أصلا شخص معقد من الآخر عارفين الشخص اللي أغلب الولاد كده إلا من رحم الله هو هو عيني مقهور فنفسه حد يحسسه ان هو في مكان هو نفسه يحس ان هو راجل على فكره ده شعور عند انتوا مكسوفين ليه ده شعور عندكم كلكم اقول لكم فضيحه كلكم بتعملوها حتى انا عملتها اول ما بنكبر شويه يبتدي يطلع لنا شنب نسيبه كلنا عادي يبقى عامله شكلك ايه تبقى بشنب كده اهو آه، انت فرحان انت عايز تقول للناس انا كبرت فتروح للشباب بتوع تانية اعدادي وتالتة اعدادي تلاقيهم كلهم بشنب او اغلبهم بشنب ليه وماشي بقى وبتاع وكل واحد يعمل كده ويعمل كده وبتاع اه انتوا ح... صح صح وبعد كده تخش الحمام وانت صغير كده تعمل كده هو طول ولا ما طولش ها واحنا في اعدادي كنت تفضل تبص اه الواد مروان طلعت له ده ان هو انا لسه اه والواد ما اعرفش مين طلع له ايه و- وتفضل بقى ايه تفضل تبص ان انت نفسك يبقى شكلك راجل وكبير على فكره دي عقده كل راجل لان انت ما فيش اي علامه ممكن تخليك كبير انت ما بتعملش حاجات كتير ممكن تخليك كبير كنت دايما بقى تلاقي الواد محمود اللي هو في فريق نادي سبورتنج اللي واخد بطوله مصر ما عندوش العقده دي لان هو ناجح في حته تانية فعادي م- ما بيفكرش في الموضوع ده عنده تقدير لنفسه عشان خاطر كده هخش الموضوع تاني وهو مسألة ان اللي ما بيلاقي نفسه ما عندوش الحتة دي قبل ما اخش فيها معلش الاحتياج احنا قلنا نفسي وايه وجسدي وجسدي ودي نقطة مهمة جدا عشان خاطر اللي بعد كده بيحب واحدة وبيبقى عايز يشبع هذا الاحتياج جسديا اغلب قصص الحب لازم يكون فيها تلامس بالايدي لازم يمسكوا ايد بعض يحط ايده على كتفها مش هقول اكتر من كده يعني دي حدودنا في المسجد لازم لازم يعمل حاجة كده اهو المحترم والمحترمة بيسلموا على بعض بس تلاقي في مواضيع كتير بتتقال في السلام تمام يعني لازم يسلم ممكن هي ما بتقبلش ان هي ت- تمسك ايده بس ممكن يعديها الشارع ما عرفتكيش انا بقى كده يعني ما انت بتذاكي عليا ومسك ايدي خلاص تمام هي هي ما تقبلش ان هي تخرج معاه بس ممكن يتكلموا في كلام في التليفون عشان خاطر كده انا عايز اقول اللي ما بيعرفش يطول بيضطر ان هو يتكلم عن اي حاجه فيها نفس الشهوات لحد ما يوصل ان هو يلمس يلمسها بايديه عشان خاطر كده على الجنب التاني المؤمن اللي بيحب ربنا عمره ما هيعرف يشبع هذه الرغبه فيظل يغذي الروح إلى أن يموت فإذا دخل الجنة استوفاها عشان خاطر كده اي واحد بيحب واحده اول ما يبتدي يلمسها يبتدي الشغف الحب كله يتحول الا ان هو آه، التلامس بالايدي فيبقى عنده شغف ان هو يطول بعد كده شغف ان يحط ايده على كتفها بعد كده شغف ان هو يحط ايده على كتفها تاني ويفضل يحط ايده على كتفها كتير لحد ما تلاقي تسمع قصص يندى لها الجبين فعلا قصص وتلاقي اللي بتكلمك او اللي بيكلمك ده حد محترم قوي ولو شفت الشخص ده في الشارع ممكن عمرك ما تظن ان هو او ان هي تعمل كده ومع ذلك انا شخصيا بتجيلي قصص لو ابتديت احكي كلنا هنقعد نعيط الامر بقى غير عادي وما بقاش قاصر على فئة دون فئة او مستوى تدين دون مستوى تدين بقت الحياة شهوانية الى حد مبالغ فيه عشان خاطر كده لما نيجي نتكلم عن مسألة ال- ال- حاجة الإنسان للحب سواء الحاجة الجسدية أو الحاجة النفسية هتلاقي الحاجة النفسية فيها حاجات كتير جدا كلها تخدمها العبادات إلا حاجة واحدة بس الحاجة الجسدية عشان خاطر كده من النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب الخمر في الآخرة مثلا ليه؟ إن اللي ابتدى يلمس في الدنيا استعجل نصيبه بتاع الآخرة عجل له نصيبه خلاص إنما اللي ساب كل ده عشان خاطر يلمس هناك هو ده آه، العقل عشان خاطر كده ننقل على النقطة اللي بعديها لما الإنسان يبقى عنده الاحتياج ومش عارف يشبعه ده بيسموه إيه؟ الفراغ العاطفي أغلب الشباب دي كلها أنا حاسس بفراغ عاطفي أنا حاسس بفراغ عاطفي أنا حاسس بفراغ عط... يعني إيه فراغ عاطفي؟ يعني ايه واحد او بنت حاسه بفراغ عاطفي هو انا عايز اقول لكم حاجه من الاول ان ال- الولد او البنت الانسان بشكل عام في خطوط في حياته ماشيه بشكل دائم ماشيه بشكل دائم ما بتتغيرش النفس آه، الحركه آه، ال- اكتر من حاجه من هذه الاشياء يعني ال- الانجاز او الفشل مثلا من هذه الاشياء العاطفه ده خط كده عامل زي القلب على طول شغال على طول شغال على طول شغال احيانا بيحصل نوع من انواع ان تلاقي حته فاضيه ما فيهاش حاجه هو ده اللي بيبقى عنده فراغ عاطفي بيبقى نح- نفسه في عاطفه بس مش لاقي فيبتدي يعمل ايه يرفص يمشي في اي حته بيدور بيدور على ايه على العاطفه اللي هي ما بيدورش عليها اصلا ولكن هو يبتدي يدور عليها فقد يصل به هذا الفراغ العاطفي الى اشنع الذنوب والخطايا وقد يبحث كثيرا فلن يجد وقد يوهم نفسه ان هو صاحب فراغ عاطفي وهو ما عندوش حاجة أصلا طب إيه هو الفراغ العاطفي؟ من تعريفات الفراغ العاطفي شعور الفرد بالحاجة الملحة للدفء والحنان والإشباع العاطفي شعور الفرد الواحد يحس بالحاجة الملحة هو عمال يبص على أحمد وجيلان وهيموت ويبقى معاه جيلان بتاعته بس مش دي يعني هو عاطف وهو معدي هو شايف أحمد وجيلان أنا السؤال أحمد وجيلان بقالهم سنتين قاعدين على الرصيف ده ولا السلم ده قالوا إيه؟ يعني ايه المواضيع اللي بتتقال انا نفسي اخد فرصتي نفسي اقول سعادتك ليه ما بيدوناش فرصتنا انا لو قعدت مكان احمد هحترف ه- ه- ه- هعمل حاجات جامده جدا يعني انا ما عندي انا موهوب اصلا خلي بالك مش تبقى عارف انا موهوب وجوايا ال- ال- ال- الطاقه اللي تا- بس انا مش مش لاقي ما حدش اداني فرصتي ادونا فرصتنا بقى فده يحسسه بايه فهو ما بيبص يبص على فعلا لما يجي يبص على الاثنين دول على الاثنين بيحبوا بعض هو ما نفسوش هو ما بيبصش على البنت ولا حاجه هو بيبص على ايه؟ هو بيبص هو عاجبه الموضوع هو نفسه يبقى فيه حتى احيانا ان هو بيبقى بيبص ونفسه يبقى فيه بس ما بيقولش لنفسه ليه؟ عشان توجهاته ما تسمحلوش بده زي اللي بيبص على واحده مش محجبه او محجبه حجاب فيه مشاكل فيبص عليها ويقول اعوذ بالله تبص بيلبسوا ايه تمام هو فعلا متأفف ولكن بيضحك على نفسه هو كان عايز يبص فقال لك ابص واقول اعوذ بالله هو ما كانش صريح مع نفسه للدرجه دي زي ما انا بعمل لا يعني هو ما بص بص بنيه ان هو يقول اعوذ بالله فعلا هو كان عايز يقول اعوذ بالله وبيتحسر على حال الامه اللي احنا فيها بس هو كان نفسه يبص هو كان نفسه يبص بدليل ان هو بص وبدليل ان هو عملها اكتر من مره ولو كان فعلا عايز يأنف عن الموضوع ده كان صرف بصره ولو كنت انت فعلا عايزه تأنفي عن الموضوع ده ما كنتيش بصيتي على احمد عادي انا عارف ان انت ما نفسكيش في احمد لكن انت نفسك ان انت تكوني مكان جيلان مش مع احمد ده بس مع مراد مثلا او تامر او سامح او شاهين اي حد مع احترامي الشديد لكل الاسماء اللي انا قلتها دول اصدقائي وانا ما اقدرش اتكلم عليهم تمام بس قضية ان انا نفسي يكون عندي كده نفسي اتكلم نفسي احس بالثقة نفسي بالدفء نفسي ان حد يكون مهتم بيا نفسي ان ده يحصل طيب ده نتيجة ايه عشان خاطر نفهم نفهم القضية بتاعت ال ال ال زي رسم القلب دي الفراغ العاطفي نتيجة ثلاث حاجات مهمة جدا أول حاجة المشكلة والصدمة الإنسان يحصل له مشكلة أو صدمة كبيرة في حياته آه، يحصل له مشكلة م- مثلا ممكن تبقى موت حد موت أب أو موت أم أو موت صديق آه، فقدان آه، فقدان حاجة يحس إن هو كان في حاجة في مكانه وكانت الحاجة دي في الغالب شخص أو حتى لو شيء بس بتشكل له عاطفة بتولد عنده عاطفة بتولد عنده نوع من أنواع الأمان أو نوع من أنواع القرب أو نوع من أنواع آه، آه، الاهتمام سواء كان أب إن هو مثلا دايما مع بنته في ظهره أو دايما مع ابنه في ظهره أو سواء كان شيء فلوس واتفقروا مرة واحدة أو حصل خسارة خسارة فادحة فكانت هم بيحسوا بف- بالأمان من خلال وجود المال ده دلوقتي ما بقاش موجود فيحصل ان مفيش امان مفيش امان دي تعمل فراغ عاطفي مع ان الموضوع ملوش اي علاقه بالحب بالمناسبه صح ملوش اي علاقه بعلاقه الولاد والبنات بس عملت فر... عملت دروب في حياه البني ادم بيترجم ازاي بعد كده ب 100 شكل اتنين التربيه من اسباب الفراغ العاطفي التربيه يا جماعه انا عايز اقول حاجه بس سواء انت قاعد شاب صغير او شاب كبير او كبير في السن سواء انت متجوز او مش متجوز سواء انت عندك المشكله او مش عندك المشكله حلو انا متاكد ان الموضوع ده يكاد يستفيد منه نسبه 100% ان انا افهم يعني ايه اصلا فراغ عاطفي وان انا افهم مسبباته وان انا افهم هو بيضيع ازاي وبيجي ازاي وبيعمل ايه وبيخليني اترجم تصرفاتي ازاي ده مهم جدا اقلها لما ابنك يجيلك اقلها ان انت تفهم نفسك دي مهمة جدا فمن الحاجات ال- المؤثرة التربية ان الاب يكون شديد الدلال يكون بيدلل بنته جدا او بيدلل ابنه جدا هيعيش طول عمره كده مستحيل اكيد الاب ده هيحصل له ايه هيتعب او هيقل او هيجيب اخوات تانيين فهينشغل عن الاخ الاولاني او هيفتقر او هينشغل او هيموت فالدلال ده يروح فين الخل الدلال ده واخد حيز كبير من حياتي يروح فين هيقل المسافه اللي فاضله دي اسمها ايه فراغ عاطفي او شديد القسوه اب شديد القسوه عشان خاطر لما تبقوا اباء تتعلموا اوعى تكون افراط او تفريط شديد القسوه بيشد جدا على الولد او بيشد جدا انا عايزه يطلع راجل يا عم عايزه يطلع راجل بس يطلع انت اللي انت بتعمله ده خليه مش هيطلع هيفضل قاعد تحت فخليك يعني ان كبر إيك- ابنك بيقول لك ان كبر ابنك خويه انا مش عارف الكلام ده مش صح طبعا اما ان كبر ابنك من خويه هو هيفضل ابني من هو صغير وهو اصلا المفترض ان كبر ابنك او صغر ابنك المفترض ان جالك ابن ربيه انما ان كبر ابنك خويه دي م- م- م- م- م- برضو الراجل ده يخش السجن مع نفس الاثنين اللي دخلوا السجن في عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر ده المفترض ده الراجل يخش السجن اللي طلع المثل ده وكان في واحد تاني انا مش فاكره المفترض يخش السجن معاهم يقعدوا الثلاثه مع بعض تمام مفيش حاجه اسمها ان كبر ابنك خويه هو ان جالك ابن ربيه ربيه ازاي بقى بمراحل التربيه اللي المفترض انها تحصل بس ما اعملش ابني زي اخويا ما ينفعش انا اب وهو ابن عشان خاطر كده ان كبر ابنك خاويه دي خلتنا اشوف النهارده ايه اب وابنه قاعدين وبيشتموا مع بعض عادي انا مش عايز اقول بيشربوا مع بعض انا قلت بيشتموا مع بعض بس هما في الواقع بيشربوا مع بعض تمام يقول لك يشرب معايا احسن نفسي افهم وجهه النظر دي يقول لك نشرب معايا احسن ما يشرب بره ايه يعني مش فاهم آه، هو اه مثلا هي المشكله يعني ان هو مثلا بيجيب لك الحاجه و- ولا انت مكسل توصل لحد الشارع مثلا حد توصل لحد الصحراوي مثلا ولا ال... اسمها ايه توصل لحد الساحل مثلا اه تقضي وترجع فانت بتودي ابنك يقضي لك ويرجع لك يعني ال dealer اللي انت بتتعامل معاه باعك فانت بتودي اب- يعني مش انا مش فاهم نظريه يشرب معايا احسن ما يشرب مع غيري نفس نظرية ان بنتي تمشي مع واحد وانا عارفة احسن ما تمشي معاه وانا مش عارفة هي مشيت ساعات خلاص يعني ح- البيت متقرطس يعني الموضوع وصل المصيبة حصلت فين ايه ال- ايه الح... اين موضع الحسن يقول لك أح... اين موضع الحسن فين احنا في مصايب ربنا رب يهدينا ويتوب علينا لذلك التربية لو ما يكون شديد القسوة يبقى الولد عنده أصلا حتة بتاعت إيه؟ أو البنت الحتة بتاعت العاطفة فنفسه يشبعها فلو جاله أي حد من من بره على رأي أفلاطون انجذاب صادف قلبا فارغا لا الحتة دي فاضية يعمل إيه؟ يحصل عشق على طول ثلاثة شخصية الفرد إن أحيانا يكون في شخصية عندها مشكلة تؤدي إن يجي لها فراغ عاطفي زي إيه مثلا؟ عدم تقدير النفس وعدم الثقة بالنفس عارف عارف الغني يعني واحد غني جدا ملياردير فجاله واحد كده قال له ايه ده يا عيني يا ابني ده انت على قدك خالص ايه ده ايه طب لموا له يا جماعه يعمل ايه ليه هو يشترينا كلنا اصلا لما عارف فقير لما تيجي تقول له ايه لا حول ولا قوه الا بالله ده انت مش لاقي تاكل اعوذ بالله الحمد لله انا مش زيك الحمد لله عارفين لما ابتلى بيه غيرنا فضلنا على كثير من من خلق تفضيلا يعمل ايه يحس بالحسره ليه لانه حاسس انه فقير عشان خاطر كده لما لما اجي اقول لكم او تيجوا تقراوا ان الغنى غنى القلب وجع- وجعل الله عز وجل غناه في قلبه ان المؤمن الذي جعل الاخره همه لما الله عليه شمله وجعل غناه في صدره لما يجي حد يشوفه ويحسسه بالنقص يعمل ايه ما عندوش اي مشكله عنده ثقه في نفسه عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال على المؤمن ايه عجيب عجيب امر المؤمن ان امره كله خير عجيب ليه عنده سلام نفسي دائم اما التاني ما عندوش تقدير لذاته فنفسه التقدير يجي منين من بره الحته دي فاضيه فنفسه يجي من بره فلو جت واحده قالت له آه ممكن المسطره يقول لا ممكن المسطره ده المسطره وصاحب المسطره ده لو عايز انا احط لك الخط في الورقه بتاعتك انا انا اصلا مولود عشان خاطر حضرتك ادي حضرتك مسطره انا دي مهمتي في الحياه تمام كده طبعا مش م- المبالغه دي طبعا انا اوفر جدا انا عارف ولكن ان آه، في شخصيات بتستنى عشان خاطر كده في بنات فعلا في الكليات مثلا وهي ماشيه كده اهو لقيت الولد الحليوه بتاع الكليه عمل كده ورفع النضاره او عاملها كده طبعا القصه نزلت انا ما عنديش قصه مش هعرف اعملها بس ايه طلع تاني هو بص كان بيبص اصلا على الشباك اللي وراها لان اصلا جيلان مصاحبه اسمها مريهان وا- واحده اسمها مريهان واقفه ورا والبنت دي حلوه والكليه كلها عايزه تتعرف عليها مروه بقى واقفه في النص تمام فافتكرت ان الولد ده بيبص عليه تعمل ايه شكله معجب بيا بص لي ونزل النضاره وطلع مش دي ممكن يكون لها معنى تمام وتقوم فاتحه بقى ايه محمد حمائي و- وتقعد تسمع آه، اغاني والواد اصلا ما عبرهاش بس في ناس نفسها اي حاجه تحصل لها من بره يجي المعيد يقول لها على فكره انت بنت ممتازه انت بنت ممتازه اه قال لي انا بنت ممتازه دكتور احمد في الدور السابع قال للطالبه الفلانيه انت ممتازه واتخطبوا يبقى ممكن يخطبني هي نفسها حد من بره بالذات لان انت كولد او هي كبنت بتفضل طول عمرك انت طفل رضيع بتضم لوالدتك على فكره يا جماعه الموضوع ده- دي النقطه دي نقطه تربويه مهمه جدا يعني أف... يعني ارجو ان انتوا تفتكروها لما تتجوزوا ارجو ان انتوا تفتكروها لما تتجوزوا ان ينقل ولد يبتدي يتحضن من امه وابوه يبتدي يلعب معاه يكبر شوية يبتدي اللعب يزيد يكبر شوية يبتدي اللعب يزيد يبتدي الولد يخش المدرسة تبتدي شخصيات تانية تشترك مع الأب في التربية يبتدي الأب مسؤولياته تزيد فيبتدي يحمل على الجنب التاني والأم تحمل على الجنب التاني مذاكرة مع المدرسين والضحك والهزار مع الصحاب والقدوات في المدرسة مع المدرسين ايه اللي بقى البيت اكل وشرب ونوم وانا عايز فيبتدي مساحة الاب والام تقل عند الولد وفي مساحات بتتاخد والتانيين عمالين ياخدوا مساحات وهم عمال عمال ياخد افكاره وكل حاجته من بره وعمال يحفز لاشياء او يحجم عن اشياء من بره فيبتدي لما يجي الاب يرجع عشان خاطر ياخد مكانه يلاقي مكانه متاخد هتاخد ايه مفيش قدوتي موجودة عشان خاطر كده مين لما كان يتقال له قدوتك مين كان يقول بابا سامحوني يعني مين شفتوا حد كده نادر جدا نا- نادر بجد وهتلاقي نادر بس يعني مش هتلاقي حد تاني هو نادر م- مش هتلاقي مش هتلاقي حد معاه فعلا انما غير كده كلنا هتقول مين على حسب بقى الدرس اللي انت بتاخده في مدى في, ال- في ال- م- من هو القدوة مثلا هتقوم انت قايل بقى طه حسين مصطفى مع اي حد من اللي كنت في داخته في درس العربي عشان خاطر تعمل او ممكن تقول مدير المدرسة استاذ عادل مشرف الفصل يعني اي حد بحيث ان هو ايه يظبطك في الغياب انما غير كده لا انت اصلا ما عندكش قدوة فعلا ففقدنا القدوة عشان خاطر كده من اهم ثلاث اهم ثلاث اسباب في الفراغ العاطفي المشكله او الصدمه آه، او الصدمه والتربيه وطبيعه الشخصيه. طيب خلينا نتجاوز ونخش في النقطه اللي بعدها. هل الحب حلال ولا حرام؟ نفس الكلمه اللي بتتقال. الحب حلال ولا حرام؟ حب حلال ولا حرام؟ الناس تضحك. حب حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ ها؟ الحب إيه فيه وفي ايه مأساة يعني و... آه في حب حلال وفي حب هو الحب في ذاته كعمل هو حلال مفيش مشكلة ولكن إن أدى إلى حلال فهو حلال ولكن إن أدى إلى حرام يبقى المؤدى ده إيه يبقى الحب ده إيه حرام هو الحب مفيهوش إشكال إن أنا أحب حد ده مفيهوش إشكال إن أنا أحب بنت إن أنت تحب بنت أو أنا أحب مراتي ده مفيهوش إشكال انا مش هحب الا مراتي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وما شاء الله لا قوة إلا بالله في عين كل حاسد من اللي قاعدين هنا أو اللي من اللي قاعدين الناحية الثانية لقد رزقني الله عز وجل حبها أنا أحب هذه المرأة وهي أكرمتني كثيرا ربنا يا رب يجزيها خير ويجمعني معاها في الجنة لكن لما يجي واحد فعلا يحب واحدة أو واحدة تحب واحد هل ده حرام ولا حلال إن كانت المنظومة والمؤدى حلال فهو حلال وإن كانت حرام فهو حرام والمنظومة الوحيدة التي يصح فيها الحب في الإسلام هي الزواج المنظومة الوحيدة التي يصح فيها الحب هو الزواج لا محالة طيب إن استبق الرجل أو المرأة من حظهم في الحب قبل الزواج الإسلام يعالج الموضوع ده إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحبين مثل النكاح ما رأيت للمتحبين مثل النكاح روايتين برضه هتاخد حبك وتنزل في نفس المنظومة لأنه لا يسمح مطلقا بلحظة حب خارج منظومة الزواج إما إن هي تبقى في الجواز إما إن هي تدفن وهنتكلم في الموضوع ده في المرات القادمة لذلك الحب لا شك أنه من أجمل المشاعر اللي ممكن يكون الإنسان يحس بيها في الحياة ان انت تحس ان انت في حد بيهتم بيك او بيقدرك او متفاهم او معاك او فاهمك او بيحب وجودك او بتحب تشوفه او او او كل ده جميل جدا ولكن ان كان هذا لامرأة او كان من امرأة لرجل فلا يصح الا في منظومة واحدة وهي منظومة الزواج لذلك من وقع في هذا الأمر قبل الزواج لا شك أنه كان أصلا عنده إيه هم؟ فراغ عاطفي فراغ عاطفي افتكروا الراجل اسمه أفلاطون ده انجذاب صادف قلبا فارغا إنما لو كان الانجذاب ده صادف قلبا ممتلئا ما وقع في مثل ذلك طيب خلينا نسأل سؤال عشان خاطر بس من ما نطولش كيف لا أقع في هذا الأمر ازاي ما اقعش في هذا الامر طب ليه ما انت بتقول دلوقتي ان هو حاجه حلوه وجميله ولازم كلنا نبقى كويسين اولا الحب رزق الحب رزق تمام وليس من الشرط ان يرزقه الجميع ممكن واحد يرزقه واحد لا ممكن واحد يجيله الحب وواحد ما يجلوش الحب وهو شيء وجداني وليس له أسباب إلا الزواج فلا تبحث عنه خارج هذه المنظومة فاللي بيدور ده ما اسموش حب ويمكن هنتكلم في الموضوع ده في المرة اللي جاية أو اللي بعدها إيه الفرق بين الحب والشهوة والرغبة وحب الامتلاك وإيه الفرق بين الحب قبل الجواز وبعد الجواز إيه الفرق بين الحاجات دي وده مهم جدا إن إزاي ما أعش في الموضوع ده خارج الزواج ليه ما أعش فيه خارج الزواج لأن هو بيعتبر نظرة الشرع لنظرة عاطف لعواطف بره الجواز ايه ده اسم ذنب مرض لابد القضاء عليه ونفس الكلام عن عواطف العاطف لابد القضاء على هذا الامر وإلا سيعصى الله عز وجل طيب ازاي ما اقعش في الموضوع ده ان كنت لم اقع بعد ابن القيم يقول في كتاب الداء والدواء فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران حاجتين عشان ما أعش في الموضوع ده لازم حاجتين واحد أحدهما غض البصر إن أنا أكون بغض بصري أصلا لأني لو كنت بغض بصري مش هشوف جيلان مش هشوف مريهان مش هشوف باكينان صح؟ مش هشوف حد فحبها ليه؟ هحب واحدة مش موجودة مستحيل فرقم واحد من أهم أسباب الوقوع في هذا الذنب إطلاق البصر يقول أحدهما غض البصر كما تقدم فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ومن أطلق لحظاته دامت حسراته وفي غض البصر عدة منافع وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع منها من منافع غض البصر مثلا الامتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ومنه يمن يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه والفتنة خطافة أكم من رجل أحب امرأة فترك كثيرا من دينه ومنهم من ترك دينه بالكلية من أجل امرأة وحدثت أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الغزو لما واحد راح في الغزو وشاف واحدة وحبها وقال له مش هينفع تتجوزها لأنها نصرانية فتنصر وتزوجها إلى الآن وعندي قصة كنت معاصر لها في الكلية عندي ومنه أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته لأنه إذا رأى امرأة وثانية وثالثة ورابعة تشتت قلبه بين المحبوبات ومنه يقوي القلب ويفرحه لأن القلب يفرح بطاعة الله عز وجل قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ومنه أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال الله نور السماوات والأرض ومنه أنه يورث الفراسة الصادقة إن أنت تكون عندك فراسة وتتوقع الأشياء قبل حدوثها وتعرف أن ده صادق من غير أسباب بالتوفيق الله عز وجل وتعرف أن ده كاذب بنفس الشكل ومنه أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة ومنه أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي هي دخلة انت بصيت على واحدة أول ما تبص الشيطان يسيبك ما يسيبكش في ساعتها هوبا دي حلوة قوي دي احلى بنت انت شفتها في حق. وهي اصلا بص اعوذ بالله او هي تبص لك لواحد مثلا اول ما تبص له اول ما تبص الشيطان يخش يا رب يكون في رابعه ليه هيتخرج بقى وينجز وانا لسه في اولى فيلحق يكون نفسه نلحق نمشي مع بعض سنتين ثلاثه انما لو طالب زيي هيبقى وجع دماغ احيانا بيكون برضه العمليه سون فاسون يعني مفيش مشكله ممكن حتى لو في نفس ال- في نفس السنه مفيش مشكله ولكن الشيطان اذا راى الرجل المرأة- المراه او رات المراه الرجل دخل في ساعتها يوسوس هو دي هو ده هي دي ممكن يحصل آه، السعادة آه، الحب ال- الاهتمام التقدير الدفء ال- الحنان آه، فاكرة أحمد وجيلان بتوع ما يبتدي يحصل نوع من أنواع الوسوسة من الشيطان يقول ومنه أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها لأنه عمال يفكر في حاجات كتير من اللي بيشوفها قال ومنه أنه آه أن أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدهما بما يش يشغل به الآخر بما يشغل به الآخر إن في طريق من العين للقلب يوجب إن لما واحد ينشغل بحاجة يخلي التاني ينشغل بها برضه فلما تشوف مصحف رب كلام ربنا كتير قلبك ينشغل بكلام ربنا كتير ولما تدخل له المواد النجسة قلبك ينشغل بالمواد النجسة كتير ولما هو ينشغل بالنجاسة كتير يقول لأعضائك كلها إنها تمشي ناحية النجاسة فتلاقي نفسك مدمن نجاسة ومش عارف تتحكم في نفسك وبتسأل نفسك هو أنا مش عارف أبطل ليه ليه بكل بساطة كده الأوتبوت فرع عن الإنبوت اللي انت هتدخله هيطلع زيه الراجل هيحط حاجة من حتة هيطلع من حتة أصل هو مش سحر بتدخل لقلبك طاعة قرآن سنة هي اللي هيطلع تقوى وإحسان إنما بتدخل له بنات وإباحية ومحرمات هيطلع إيه نجاسات وتكتب عليك الخطايا الشاهد أن هذا هو الحل ال- ال- الجزء الأول من الحل الذي هو غض البصر وفيه باختصار طبعا شديد هذه الفوائد قال والثاني الحاجة الثانية اللي ممكن تخليني يكون عندي وقاية من ان انا ما اقعش في الموضوع ده اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه ان القلب ذات فاكرين افلاطون يا جماعه ولا مش فاكرينه ان القلب ذات نفسه يكون ايه آه، مليان فاما القلب يكون مليان لما عواطف تعبدي عاطف مليان انما لو عاطف مش مليان آه، لما عاطف لما عواطف تعدي يحصل المشكله يقول الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه وهو إما خوف مقلق يكون خايف خوف مقلق أو حب مزعج يا يكون خايف على حاجة معاه تضيع أو خايف حاجة بيحبها ما تجيلوش أو يكون بيحب حاجة وخايف إن لو وقع في هذا الذنب تضيع منه أو حاجة عنده وتروح لما يبقى عنده خوف وحب يستقيم الأمر فإذا خاف كما قال الله عز, عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فيخاف الإنسان إن هو يعذب بهذا الذنب فيتركه وممكن إنسان يحب هذا الذنب على حب الله عز وجل لذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ما لهم يحبونهم كحب الله بيحبوا زي حب ربنا يا جماعة في ناس بتحب حاجات أو أشياء أو معاصي زي ربنا ولا ما فيش لا أنا مش مكمل لحد ما تجاوب عليا في ولا ما فيش في ليه في ها لأن ربنا قال كده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يبقى في ناس بتحب الموضوع ده زي حبهم لربنا بالظبط وأحيانا أشد لكن والذين آمنوا أشد حبا أشد حبا لله يقول فمتى خلى القلب من خوف ما, فو ما فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب أو فواته أضر عليه, أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور لما يحصل ان هو يخاف حاجة عنده تضيع أو حاجة هو بيحبها تروح أو بيحب حاجة عنده تضيع أو حاجة نفسه فيها تروح لو الموضوع ده راح من عنده هيعشق الصور هيحب إنما هيبقى عنده ساعتها إيه فراغ عاطفي تملأه أي شيء وعلى رأس الأشياء الجنس الآخر سواء الولاد أو البنات يقول وشرح هذا أن الناس الكلام ده مهم جدا يا جماعة ركزوا فضل السطر أنا عارف ممكن أكون طولت عليكم بس الحتتين دول مهمة جدا أصل الكلام لما يبقى بيشرح اللي جوايا بيبقى بجد كلام ذهبي والكلام ده ابن ابن القيم وبجد كلام ابن القيم ذهبي يقول لك إيه وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه, مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب هو أنت بتحب حاجتين هتسيب واحدة منهم ليه عشان بتحب دي أكتر من دي أو لو واحدة منهم موجودة هتضرك أكتر من النفع اللي هيحصل من التانية فلما تلاقي واحد قدم ما يبغضه الله ويحرمه على ما يحبه الله ويحرمه فاعلم أنه قدم محبوب نفسه على محبوب الله فاعلم أنه يحب نفسه أكثر ما يحب الله والشاهد على ذلك نفسه أول من شهدت عليه لما طلب منها الشهادة فقدمت ما أحبته على ما يحبه الله فافتضح أمام نفسه فلما تلاقي نفسك بتقدم الحرام على اللي يرضي ربنا كأنك طلب من نفسك الشهادة فأرغمت على الصدق فقدمت نفسها على على ربها الله مستعان يقول وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدوا إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه واحد البصيرة واثنين قوة العزم والصبر البصيرة الصحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه وقوة العزم والصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إثار الأنفع إن عشان خاطر يعمل الموضوع ده لازم يبقى عنده حاجتين مهمين جدا واحد علم وبصيرة اتنين عزم وصبر لأن العلم والبصيرة لوحدها ما تنفعش لأن ممكن يبقى عنده علم وبصيرة وفي الآخر ما يتحركش وممكن يبقى عنده عزم وصبر بس ما عندوش علم فهيستخدمهم غلط فعشان خاطر ده يحصل لازم يكون عنده علم وبصيرة وعلم علم وبصيرة وقوة وعزم وصبر يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده لان حاسس ان انتم بتتمرجحوا على الارض لكن اخر كلام يقوله ابن القيم في هذا الامر يقول فاذا عرفت هذه المقدمه فلا يمكن ان يجتمع في القلب حب المحبوب الاعلى وعشق الصور ابدا بل هما ضدان لا يتلاقيان بل لابد ان يخرج احدهما صاحبه فمن كانت قوه محبه فمن كانت قوة محبه كلها للمحبوب فمن كانت قوة المحبة كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة من سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته يعني حتى لو حب حاجة تانية هيحبها في الله عز وجل أو لأنها وسيلة توصله إليه أو قاطعا له عما يضاده محبته وينقضها الشاهد أن القلب إذا وجد وجد أو صادف ما ينجذب له وكان هذا القلب فارغا ملئ ولو بالحرام لذلك إن كنا النهاردة بنتكلم عن الوقاية من هذا الأمر فواحد غضوا البصر واتنين إيه انشغال القلب بما ويرضي الرب عز وجل وهذا الانشغال لا يأتي إلا بأمرين واحد العلم والبصيرة اتنين العزم والصبر عزم بنزين يدخلك الطاعة وصبر فرامل توقفك عن المعصية فإذا اجتمع هذا وقيت الوقوع في العشق المحرم جاء أخيرا عاطف لما بص على عواطف ما قدرش يمسك نفسه وحس كده ان هو لازم يتعرف عليها فطنش كل الكلام اللي احنا قلناه وراح وقال لها على فكره انا زميلك في الجامعه و... و... ومفترض ان في مشروع وريسيرش نخلصه مع بعض البنت زي زي اي بنت لما صدقت وقالت تعمل research فرصتي انا كمان نفسي اعمل research اشمعنى جايلان بقى لها ثلاث سنين بتعمل research وانا ما عملش ما عملتش note واحده مذكره في الاخر قعدوا مع بعض شويه وابتدوا يتكلموا في الشغل مره ورا الثانيه ابتدى الكلام ياخد بعضه ابتدى يسألها عن حاجات في الكلية وتسأله عن حاجات في الكلية لحد ما ابتدوا يخشوا في المسائل الشخصية وابتدى يحس ده من ناحيتها بمسؤولية وابتدت هي تحس من ناحية عاطف بمسؤولية لحد ما عاطف قرر ان هو يصارح عواطف باللي في قلبه فقابلها بعد الكلية وقال لها عواطف الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في البحر وما عندي زورق إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق عاطف قالت له عاطف على فكرة أنت أوفر موت وفيك والنظام ده ما بيعجبنيش وسابته ومشيت بس راحت فيك افتكرت ان فعلا نزار قباني كلامه مؤثر جدا وقامت بعت له رساله قالت له اشوفك في الكليه بكره وانسى اللي حصل مع ان هي من جوه حاسه ان هي نفسها اكتر قابلوا بعض مره واثنين وثلاثه وبعد كده رجع الموضوع اشد وحبت عواطف عاطف وعاطف حب عواطف المره الجايه هنتكلم عن عكس اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده النهارده اتكلمنا عن الحب ايه هو وايه الفراغ العاطفي وايه اعراضه وايه مسبباته وازاي ان انا ما اقعش فيه المرة اللي جاية طب لو عاطف حب عواطف انا بحبها خلاص اعمل ايه ان شاء الله المرة القادمة ومنه اختيار الزوجة وعلى اي مقومات اطلت عليكم وارجو انها ما اطولش المرة الجاية كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك